يقول أبو بكر الوراق شهر رجب شهر البذر وشهر شعبان شهر السقي وشهر رمضان شهر الحصاد والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه النسائي وحسنه الألباني لما سأله أسامة ابن زيد رضي الله عنهما فقال لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان قال صلى الله عليه وسلم ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم أول معنى محتاجين نتوقف عنده أنا وحضرتك وحضرتك نستحق أن نبلغ شعبان الله الجواد الكريم البر الرحيم سمى نفسه الوهاب يعطي لا لغرض يعطي لا لعوض بيهب الناس هبات ونعم دون أن يستحقوها يعطي لا لغرض من علينا بهذه المنة مش علشان احنا نستحق عشان هو الوهاب عشان هو الجواد الكريم الأكرم فأول معنى تقف عنده وإحنا في أوائل شعبان والله لا نستحق هذه النعمة إن ربنا يبلغنا هذا الشهر الفضيل الذي هو بمنزلة السنة القبلية قبل رمضان تقدر تقول عليه المراجعة النهائية قبل موسم الحصاد خلاص قربنا نوصل لشهر الغنيمة فعشان ربنا يمن علينا بهذا الشهر واسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم رمضان يبقى الوقفة الأولى أن تستشعر اسمه الوهاب الذي يعطي لا لغرض ولا لعوض الوقفة الثانية إنك تستشعر هذه النعمة فتؤدي لله شكرها الله سبحانه وتعالى يعطي العباد نعم كثيرة ولا يتوقفون عند فهم معانيها قال سلام بن سليم كن لنعمة الله عليك في دينك أشكر منك لنعمة الله عليك في دنياك لو ربنا دلوقتي من عليك بعروسة حلوة يلي قاعد ملهوف وقاعد بتقول لي اتجوز اتجوز او من عليك برزق وافر ما كنتش على بالك خالص جالك مبلغ كبير انت كنت عامل حسابك تتاجر يطلع لك منهم عشرة تلاف عشرين الف جالك منهم خمسين ستين مال وافر مرة واحدة ويرسلك قد كده مرة واحدة مش عارف كنت بتعمل سهم بكام كسب بشكل كبير المهم جالك رزق وفير هتبقى عامل لها ازاي دي طاير من الفرح بالله عليك لما دخل شعبان كنت طاير من الفرح ان ربنا بلغك شعبان ده الناس في غفلة الصيف ولا دارية من رجب من شعبان من رمضان والامور بتعدي من غير وقفه كن لنعمة الله عليك في دينك أشكر منك لنعمة الله عليك في دنياك عشان كده تستوجب الحمد فواجب عملي من واجبات شعبان أن تلهج بالحمد قال بكر ابن عبد الله المزني ما قال عبد قط الحمد لله إلا وجبت عليه نعمة بقوله الحمد لله فما جزاء تلك النعمة قال جزاؤها الحمد لله فجاءت نعمة أخرى فلا تنفد نعم الله ولا ينفك العبد عن حمد الله الإمام أحمد ابنه بص لقاه لما يحط الدلو الجردل اللي كانوا بيسقوا بيه في البير يحطه يروح قايل الحمد لله فابنه صالح قال له يا أبي أي شيء الفائدة يعني حطيت الجرد طلعت يعني إيه المعنى اللي استحضرته قال يا بني أما سمعت الله يقول قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين لو أنت لم تبلغ مواسم الخير دي أعمالنا تعبانة أعمالنا قاصرة لا تؤدي لله شيء مما قد أنعم به علينا فمحتاجين ليلة قدر تضاعف بألف ومحتاجين يغفر ما تقدم من ذنوبنا ومحتاجين رحمات تتنزل علينا لنطيع فبالتالي محتاج قلبك يستشعر معنى الحمد والشكر لله جل وعلا أن من عليك ابتداء بهذه النعمة التي قل في الناس من يشكرها كان محارب بن دثار يقول كلام في مناجاته لله يكتب بماء الذهب يقول له ايه انا الصغير الذي ربيته فلك الحمد انا الضعيف الذي قويته فلك الحمد انا الفقير الذي اغنيته فلك الحمد أنا الساغب الجائع العطشان الذي أرويته وأشبعته فلك الحمد أنا العاري الذي كسوته فلك الحمد أنا العبد الآبق الذي هديته فلك الحمد فلك الحمد ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا على كل حمد يا ربي لك الحمد فهذه الوقفة الثانية وهي مناسبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ذاك شهر يغفل الناس عنه كأنه وقت غفلة انه عادة الناس كانت في الجاهلية بيعظموا رجب قوي مسمينه رجب علشان من كلمة يرجب يعني يعظم فمعظمين رجب جدا ورمضان شهر عظيم فده شهر حرام وده شهر فضيل معلوم شأنه شعبان اللي في النص اللي ما بياخدش حق فمن هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ذاك شهر يغفل الناس عنه وكأن اللفظ يغفل الناس فيه فقالوا إذا أردت أن تقوم لله بحقه في شعبان فاذكر الله فذاكر الله في الغافلين كالمقاتل عن الفارين كأنك انت اللي بتستدفع غفلات الناس اللي دلوقتي في المصايف واللي دلوقتي مقيمين على المعاصي في الأجازات والشباب اللي النهاردة واقع في معاصي ربنا أعلم بأحوال عباده الشاهد يبقى الوقفة الثانية الشكر الوقفة الثالثة النبي صلى الله عليه وسلم قال يرفع فيه الأعمال امتى ما نعرفش يمكن ترفع امبارح احتمال يمكن يترفع بكرة ربما يمكن في آخر يوم في شعبان الله أعلم ليه الحكمة في خفاء اليوم علشان تبقى مقيم على الطاعة قلبك وجل خايف يترفع عمل سنة وحالك عامل ازاي انا عايز اقف هنا قوي وابتدي اخد وقفة التالتة تذكر اعمال سنة تعال نجيب شريط الذكريات ذكريات من شعبان لشعبان هم. فاكر الذنب فاكره فاكر الذنوب السنة دي تقيلة مرة خايف تلقى الله بها هتترفع دلوقتي لو اترفعت جنب برضو الأعمال الخير اللي عملتها برضو ليك أعمال ولا مالكش رصيد يا ترى دول لما هيترفعوا هيتقبلوا ولا يتردوا فاكر السنة دي كلها بالنعم اللي ربنا تفضل عليك بيها فاكر الابتلاءات اللي ربنا امتحنك بيها علشان يتعرف انت صادق ولا كذاب عملت فيها ايه فاكر وقفت مع نفسك وقفات السنة دي وراجعت حساباتك وغيرت امور كتيرة في حياتك ولا انت محلك سر وقفة من وقفات مكة ربنا يقول ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين الألف والسين والته الجماعة بتوع اللغة بيقولوا ايه تفيد الطلب كأن في ناس بتطلب التقدم وفي ناس بتطلب التأخر معنى الآية ان ربنا يعلم الأولين والآخرين والسياق باللفظ ده يديني المعنى ده ان في ناس تريد ان تتقدم الى رب العالمين في ناس بتجري لربنا في ناس بتسابق لله في ناس بتتنافس لله وفي ناس عاجبها القعود رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله فرحان انه بيجي في الاخر بعيد يا ترى انت منهم من المستقدمين ولا من المستأخرين وقفة راجع فيها كل اللي عملته هيترفع ده كله طب انا عملت ذنوب تقيلة انا خايف لو اترفعت دلوقتي يبقى الوضع عندي ايه يوم القيامة يوم الحساب الحق دلوقتي وجدد توبتك يمكن يترفع العمل وانت على الحال ده يغفر ذنبك وتؤجر وتكون عند الله بالمنزلة ايه اللي هيترفع لك دي وقفة لازم نقف فيها لمحاسبة أنفسنا حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا طيب أنا عملت أعمال مش عارف طيب أنا الحمد لله يعني كنت بحاول أتقرب لربنا بس يا ترى العمل ده قبل ولا لم يقبل لا يقبل حتى تخاف ألا يقبل شفت المعنى ده ما يتقبلش ليه ربنا قال كده والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة قلبه هيتقطع قلبه خايف قلبه متكسر وجل خاضع ذليل لرب العالمين ألا يقبل عمله والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة ليه لأنه عارف أن النهاية عنده عارف أن الأول هو الله والآخر هو الله إن إلى ربك الرجعى وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون كان الضحاك بن مزاحم إذا أمسى بكى فيقال له بتبكي ليه أول ما يدخل الليل يبكي فقيل له لم تبكي قال لا أدري ما صعد اليوم من عملي اترفع ايه كان بيعمل كده كل يوم احنا ب- بنقول خلال الشهر ده خلي قلبك خايف وجل ألا يقبل عملك هو ده الواجب العملي على الوقفة دي الخوف والوجل من عدم القبول عشان كده خليها تحت لسانك كتير في صلواتك في دعائك في مناجاتك رب تقبل مني إنك أنت السميع العليم وتب علي إنك أنت التواب الرحيم أسأل الله القبول أسأل الله القبول خلينا في كل جلساتنا في كل اجتماعاتنا كل ما نتكلم أسأل الله القبول أسأل الله القبول حتى يقبل العمل ويرفع إلى رب العالمين كان إبراهيم النخعي شوفوا في بيوت الصالحين يعملوا إيه يبكي هو وامرأته ويقول الكلام ده كل اثنين وخميس يقول اليوم تعرض أعمالنا على الله اليوم تعرض أعمالنا على الله عز وجل فأخاف ألا تقبل الصحابة كان الواحد منهم يخشى على نفسه النفاق كان ابن أبي مليكة يقول أدركت ثلاثين من الصحابة كلهم يخاف على نفسه النفاق كلهم شايفين نفسهم مقصرين كلهم شايفين نفسهم لا لا لا إذا عرضت قولي على عملي تبين لي أني كذاب إبراهيم التيمي كان يقول كده ما عرضت عملي على قولي إلا خشيت أن أكون مكذبا أعمالنا فين وأقوالنا فين اللي بنتعلمه أثر علينا إيه قلبي واصل لي إيه هو ده عايز تعرف ماذا سيرفع لك عايز تعرف امتك عنده ايه كان ميمون ابن سياه يقول من سره ان يعلم منزلته غدا فلينظر ما عمله في الدنيا فعليه سينزل غالب حالك ايه غالب حالك الدنيا مقطعة قلبك وشاغل قلبك بالفلوس وشاغل قلبك بالوظيفة وشاغل قلبك بالدراسة وشاغل قلبك بي وبي وبي وبي ولا تنفك عنها بتصلي بتفكر في الحاجات دي بتعمل اي طاعة من الطاعات برضو عقلك مشغول بيها يبقى حالك عامل ازاي الدنيا التي لا تساوي عند الله شيء عندك هي كل شيء اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا طب ده ينفع يترفع يترفع ايه عمل مشوب عمل تعبان عمل مليان شوائب ده يرفع ماذا سيرفع لك يا عبد الله في هذا الشهر خلونا نفهم الحكمة ومنها ناخد الواجبات العملية برضو على موضوع رفع الأعمال هو ليه الأعمال بتترفع ليه الأعمال بتترفع لرب العالمين عندك رفع يومي يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار امتى وامتى عصر وفجر ادي عرض يومي وعندك عرض اسبوعي عندك الاثنين والخميس وعندك عرض سنوي كل شعبان ايه الفايدة قالوا خلوكم معايا بقى في الحكم دي حكم رفع الأعمال عشان نفهم هنعمل ايه أول شيء قالوا ترفع الأعمال إلى رب العالمين لتشفع لصاحبها ربنا بيرفع الأعمال علشان يكون فيهم عمل يشفع لك فيغفر لك ذنوب السنة يشفع لصاحبها طب أنهي عمل بقى إن شاء الله اللي هيشفع لك في شعبان إيه الأعمال المشفعة خد عندك واحد أول شيء دوام الذكر لا سيما التسبيح والتهليل والتحميد البقية الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر اسمع الحديث قال صلى الله عليه وسلم حديث رواه ابن ماجه صححه الألباني إن مما تذكرون من جلال الله بص وانت بتذكر معظم ربك خدها لطيفة وانت بتركع بتقول ايه سبحان ربي العظيم قل له يا رب يا رب بلسان قلبك يعني مش بلسانك قل له يا رب أدخل هذا الاسم في قلبي خلي اسمك العظيم في قلبي وانت بتقول سبحان ربي العظيم يا رب العظيم في قلبي عشان تبقى معظم ربك إن مما تذكرون من جلال الله التسبيح والتهليل والتحميد قلت كده سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله يحصل بقى ينعطفن حول العرش تطلع تطوف حول العرش لهن دوي كدوي النحل ليها زنة كده بتعمل ايه تذكر بصاحبها أما يحب أحدكم أن يكون له أو لا يزال له من يذكر به يعني يشفع له واخد بالك انت المنظر بالظبط كده فكرني على طول بالكعبة الطواف ده وانت بتسمع الأزيز ده والناس كلها شغالة في الذكر وشغالة في الدعاء والبكاء والتضرع وحوالين يا رب يا رب يا رب اهو انت بقى لما تقول سبحان الله ولا اله الا الله والله اكبر الحمد لله تطلع وتذكر بك تقول دي دي مين دي تسبيحة فلان تحميدة فلان فتقعد تشفع لك عند رب العالمين فوق فوق العرش يبقى محتاجينها دي في شعبان عشان تشفع لنا اتنين قال صلى الله عليه وسلم إن سورة من كتاب الله ما هي إلا ثلاثون آية شفعت لرجل فأخرجته من النار وأدخلته الجنة سورة تبارك سورة تبارك سورة الملك سورة اسمها الشافعة ايه المطلوب تقرأها كل ليلة يحصل ايه تشفع لك وتنجيك من عذاب القبر عايزينها دي عملي كل ليلة من الليالي تقرأها بنية يا رب وعملي بيرفع اهو في شافع يشفع لي تمام ثلاثة قراءة آية الكرسي قراءة آية الكرسي فيها فضائل كثيرة جدا والنبي صلى الله عليه وسلم أوصانا أن نقرأها دبر كل صلاة وأن نقرأها صباح مساء وأن نقرأها عند النوم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وابن أبي شيبة صححه الألباني قال في آية الكرسي والذي نفسي بيده إن لهذه الآية لسانا وشفتين النبي بيقول والله العظيم والله العظيم آية الكرسي لها لسان وشفتين تصدق صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم لها لسان وشفتين بتجسد بشيء فوق لا ندريه عند رب العالمين ليه لسان وشفتين زي الحجر ما انا مش قادر كل شوية تيجي الحجر الاسود كذلك له لسان وشفتين يشهد لكل من استلمه بحق الحمد لله قبلت الحجر لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش معنى كده ايه الكرسي اللي انت بتنطقها دي تترفع فوق وهي تبجل الله سبحانه وتعالى آية الكرسي بتاعتك اللي انت قريتها اللي انت لسه ذاكرها دلوقتي بتترفع فوق تقعد هي تحمد الله بالنيابة عن حضرتك ايه رأيك تقدس الملك سبحانه وتعالى عند ساق العرش طيب خدنا اهو ثلاث حاجات تشفع لنا قالوا الحكمة التانية من حكم رفع الأعمال أول حاجة إنها تشفع لك تاني حاجة أن يتباهى الله عز وجل بعملك في الملأ الأعلى يا ربنا يتباهى بعملي ده أنا عملي تعبان والله آه مش ربنا بيثني عليك أنا وإنت الغلبانين دول اللي ما نستحق والله يثني عليك في الملأ الأعلى لما بتعمل ايه بقى تعال ناخد الواجبات العملية عشان يترفع العمل مش هم دول بنو آدم اللي الملائكة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك آه العبيد دول برضو بيسبحوا ويقدسوا فيباهي الله عز وجل بعبيده الصالحين في الملأ الأعلى امتى خد ثلاث حاجات واحد عند الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم الحديث رواه النسائي صححه الألباني من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات عشر مرات ربنا بيثني عليك في الملأ الأعلى حاسسها لما يقول محمد ولا أحمد ولا حسين ولا علي ولا كذا فلان وربنا رب هذا شأنه رب الجلال والإكرام سبحانه الله العظيم الجليل القدوس الله يثني عليك أنت باسمك في الملأ الأعلى تبقى عاملة ازاي دي استنى هما مش بس كده مش عشر مرات ثناء مش بس ويحط عنه بها عشر سيئات ويرفع ايوه يرفع اهو مع رفع العمل وانت بتترفع انت كمان ويرفع بها عشر درجات صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم هذا أمر الأمر الثاني عشان يباهي الله عز وجل بك اشتغل بقى في قيام الليل ولاحظ ان احنا محتاجين نقيم كده كده اللي بقى مخلع ومش مظبط بقاله قد كده خلاص انت داخل على ثمرة من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب اشتغل بقى في القيام هاخد فيها نيتين اهو نية الاستعداد لرمضان تمام والنية دي اسمع الحديث ده روى الامام احمد وابن حبان واللفظ له وصعه الالباني عن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرجل من أمتي يقوم من الليل بص بص يعالج نفسه إلى الطهور يعني بيتقايم من تعبان وبتاع بعدين تقول بسم الله بسم الله الحمد لله الحمد لله وتبتدي تحمد ربنا سبحانه وتعالى الذي أقامك والذي أحياك بعدما أماتك وإليه النشور الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور وتبتدي يلا بسم الله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله تقوم نفسك يعالج مشتد الموضوع مش سهل عليه بعدين يقوم يتوضى يعالج نفسه إلى الطهور لغاية ما تقوم كده لتتهيأ للصلاة وعليه عقد والشيطان معقدها قدامه عليك نوم طويل فارقد يا عم نام يا عم معلش معلش ليل الصيف اصلا قصير ده انت لسه نايم دلوقتي ساعتين مش هتعرف تعمل حاجه النهارده خالص لا كده ما تنفعش هتقوم دلوقتي تصلي في الليل فين الليل ده يا عم خليه بص بص النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقضيه في الضحى ويسقط الضحى كل سنه وانت طيب ما انت عندك شغل كده معلش معلش بعدين النهارده مش ما فيهاش حاجه مشاكل ما فيهاش مشاكل خليها بكره عشان تبقى انت مظبط نفسك كويس عليك نوم طويل فارقد خلاص عليه عقد فاذا وضأ يديه بص الحديث انحلت عقده واذا وضأ وجهه انحلت عقده واذا مسح رأسه انحلت عقدة وإذا وضأ رجليه انحلت عقدة فيقول الله عز وجل للذين وراء الحجاب فوق حملة العرش والذين خلف حجاب الله حجابه النور سبحانه الذين وراء الحجاب انظروا إلى عبدي هذا يعالج نفسه يسألني ما سألني عبدي هذا فهو له بيقول بصوا بص هؤلاء العبد ده بيعمل ايه قاعد بيعالج قاعد بيصارع هواه والشيطان علشان يقوم يتملقني يقوم يقف بين ايديا يصلي ولو ركعتين خفاف في جوف الليل المظلم اقرب ما يكون العبد من ربه في جوف الليل المظلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد يقول انظروا إلى عبدي هذا يعالج نفسه يسألني ما سألني عبدي هذا فهو له اللي انت عايزه وفي الثلث الأخير من الليل ويبقى جبت بدل سبب واحد من أسباب الإجابة أكتر من سبب أهو ربنا قال فله ما يسأل ويتنزل ربك ويقول هل من سائل عايزك تطلع شاطر وتقول له ايه بقى لما يقول لك هل من سائل هتطلب ايه خليك شاطر وفالح وعارف سله العتق من النار ومرافقة النبي في الفردوس الأعلى عايز تعلى أكتر قل له أسألك أنت إيه مسألتك أنت رضاك حبك حنان ربك رحمة ربك تعبده بصفاته الجميلة عايز ايه منه عفوك عايز ايه منه تتوب علي اريدك انت ليس لي سؤال غيرك انت ما تسأل انت يا رب اللهم بلغنا رضاك ومتعنا بلذة القرب منك طيب ادي تاني حاجة عشان يباهي الله بك تالت حاجة احضر لك مجلس علم في خلال الفترة دي حافظ بقى على دروس شعبان علشان خاطر أهل مجالس الذكر مجالس العلم يباهي الله عز وجل بهم في الملأ الأعلى حديث مشهور بس محتاجين نقف برضه ونذكر به للمعاني الجميلة اللي فيه الحديث رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضلاء يبتغون مجالس الذكر يعني وانت جاي كده هم الملائكة قاعدة بتدور فين درس العلم فين الدرس اللي هيذكر بالله وتتفقد المساجد فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا يمكن الله أعلم كل اللي احنا مش شايفينه دلوقتي يكون عندنا أضعاف مضاعفة من الملائكة جنبك يمكن جنبك ملك دلوقتي سلم عليه لا ما تخش الملك يبقى صاحبك والله الحديث في كده إن لله أوتادا أوتاد في المساجد تفتقدهم الملائكة يعني في ليك ملك صاحب صاحبك بس انت مش واخد بالك منه بيصلي جنبك وهو بيبقى عارفك وانت بتيجي المسجد ده فلما ما يلاقكش يتفقدك ولو تعبان يروح يعودك ايه رايك في الملك ده جامد دور عليه بقى قال فاذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم وحف بعضهم بعضا ويقعدوا في حلق قعدوا جنب بعض وايه قاعدين في حلقات وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم عشان كده يبقوا حيطين الناس بالرحمة حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء ويطلعوا يطلعوا يطلعوا يبقى انت من هنا من مجلس الذكر لغاية السماء ملايكة حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء فإذا تفرقوا أي الذاكرون الناس اللي كانت قاعدة بتذكر ربنا وبتسمع كلام الخير فإذا تفرقوا عرجوا أي الملائكة وصعدوا إلى السماء فقال صلى الله عليه وسلم فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم فسؤال الله سبحانه وتعالى ليس على سبيل الاستعلام وإنما على سبيل التحقق وهو سؤال مدح ومباهاة انتوا لقيتوا الناس عاملين ايه فيقول من اين جئتم فيقولون من عند عبادك من الارض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك فيقول ما يسألونني فيقولون يسألونك الجنة فيقول وهل رأوا جنتي فيقولون لا يا رب قال كيف ولو رأوا جنتي قالوا ويستجيرونك قال ومما يستجيرونني قال من نارك يا رب قال وهل رأوا ناري قالوا لا يا رب قال فكيف لو رأوا ناري قالوا ويستغفرونك قال قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا هم القوم لا يشقى بهم جليسهم هو ده فحتى يباهي الله عز وجل بك في شهر شعبان حال رفع الأعمال تلمس مجلس الذكر أربعة عشان يباهي الله عز وجل بك انتظر الصلاة بعد الصلاة روى ابن ماجه وصححه الألباني عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب فرجع من رجع وعقب من عقب فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعا قد حفزه النفس وقد حسر عن ركبتيه واخدين بالكم من القصة النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب فناس مشيت والنبي قام صلى الله عليه وسلم وناس لسه قاعدة في المسجد بصوا لقوا النبي جاي لهم جري لدرجة انه يعني النبي صلى الله عليه وسلم شمر عن ازاره صلى الله عليه وسلم حتى وصل الى ركبتيه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيلبس حتى انصاف الساق فشمر حتى ذلك وجاء مسرعا قد حصره النفس بينهج النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أبشروا أبشروا هذا ربكم قد فتح بابا من أبواب السماء يباهي بكم الملائكة يقول انظروا إلى عبادي قد قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى اللي مشوا خلاص التانيين بقى اللي هم قاعدين النبي جالهم جري يقول لهم ابشروا ربنا فتح لكم باب في السماء وبيباهي بيكم بيقول بص هؤلاء العباد صلوا صلاة ولسه مستنين التانية فعشان يباهي الله بك لازم من دلوقتي ما بين صلاتين انت غلبان من المغرب والعشاء ما عندناش غيرهم بعد كده هتبقى طويلة فصلي المغرب واقعد لغاية العشاء ادي حال والله انت راجل جدع وعايز تاخد ثواب عظيم جدا جدا وتعتق بسببه ان شاء الله من النار تجلس جلسة العصر تجلس من العصر الى المغرب تعتكف في المسجد اذا كان عن- وقتك يسمح لك بكده لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر انه من جلس بعد صلاة العصر يذكر الله عز وجل كانت كعتق اربع رقاب من ولد اسماعيل فالشاهد انا دايما اقول ايه اعتق تعتق اعمل حاجة تبقى سبب لعتق رقاب بيها ايه تعتق كنا بنقول لهم في مكة كده النبي صلى الله عليه وسلم قال من طاف بالبيت اسبوعا ثم صلى ركعتين كان كعتق رقبة قلت له طوف كل طوفة وقول له قربت خلص الشوط وانت بتقول بسم الله الله اكبر قلبك يقول قربت لسه خد الشوط الثاني وقول له قربت لسه الثالث الرابع لغاية السابع يا رب قربت وقوم صلي ركعتين اعرف كده ان انت كتب لك ثواب عتق رقبة قول له بقى اعتق رقبتي انا من النار فاهمين المعنى حسوا المعنى وانت بتأدي أدي وقلبك حاضر فهذا سبب من الأسباب احنا واخدين كذا حاجة اهو خدنا ثلاث حاجات في الحكمة الأولى وخدنا أربع حاجات في الحكمة الثانية طب الحكمة الثالثة ليه الأعمال بتترفع قالوا لإعلام حملة العرش ومن حوله من الملأ الأعلى بهذه الأعمال ليدعون الله لك عشان لما تترفع يدعو لك هذا مصداق قول الله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله لا لا دي تتسمع الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك بيستغفروا لكم بيقولوا يا رب انت ارحم الراحمين وسعت كل شيء رحمة وعلما احنا الغلابة التائبين لك يا رب فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته شفتوا معنى جميل قوي ازاي لما بقى يا لو انت عملك فعلا لما يرفع يباهى بيه بص تبقى عامل ازاي فوق حملة العرش اللي ربنا اصطفاهم بهذا المنزلة العظمى معنى جميل قوي مش قادر اسيبه واحنا بنقول حملة العرش ابن القيم بيقول ايه نقل عن شيخ الاسلام الكلام ده في الوابل الصيب وهو بيذكر فائدة القوة التي يجدها الذاكر لله بيقول لما خلق الله عز وجل العرش وخلق الله عز وجل حملة له فقالوا لله يا رب كيف نحمل عرشك وعليه عظمتك وجلالك قال قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله فقالوها فحملوه فإذا استصعبت عليك مسألة قل لا حول ولا قوة إلا بالله المهم حملة العرش اللي بهذه المنزلة العظيمة الشريفة بيستغفروا لك وبيدعوا ليك وبيقولوا يا رب قهم السيئات اللي احنا قاعدين بنشتكي منها في الارض وبنقول يا رب اعمل ايه الذنوب اللي مش عارف انفك منها الذنب اللي انا مدمنه يا رب الحاجات اللي انا نفسي اتوب منها يا رب مش عارف يقولوا وقهم السيئات ولو حصل كده ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته فهذه الحكمة الحكمة في أن يرفع هذا العمل يرفع العمل فتستغفر لك حملة العرش يبقى المطلوب عملي ايه انظر فيما سيرفع لك خليك بقى ارفع حاجة يباهى بيها وتوافق المعنى ايه الدعاء وطلب المغفرة بالاستغفار هم هيستغفروا لك انت استغفر انت كمان في الارض هم هيدعوا لك انت كمان ادعوا في الارض اربعة من الحكم قالوا ترفع الاقوال والاعمال ليه لتسجل في الدواوين العالية للمقربين مش ربنا قال كلا ان كتاب الابرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم مسجل فلما يجي يترفع كتابك يا رب يا رب يا رب اجعل كتابنا في عليين لما يترفع كتابك ويكون مرقوما في عليين لانك كنت بتعمل ايه بقى كنت بتتقرب له واجب عملي عليها ايه دي ازاي تقرب له عشان يترفع العمل وتبقى كتابك يتكتب فعليين كلا لا تطعه واسجد و... واقترب قرب له بسجدة قرب له بسجدة اسجد له سجدة شكر كان إذا جاءه ما يصر به سجد وأحلى حاجة تصر بيها إنه يختصك برحمة ونعمة وإحنا دلوقتي اهو بلغنا نعمة شعبان وقلوبنا مشتاقة انه يا رب بس اطل في عمرنا حتى نبلغ رمضان فالنعمة دي محتاجة شكر فمنها اسجد شاكرا لله سبحانه وتعالى هتطلع اجدع قوم بقى صليهم ركعتين اللي احنا متفقين عليهم بتاع القيام دول وانت ساجد فضفض وناجي واتكلم وقول وتودد له تمام عشان يرفع العمل وتكتب في عليين ولا يكون الأمر الأخرى كلا إن كتاب الفجار بص كلمة فجر عارف لما تيجي تقول كلمة انفجر النهر عمل ازاي انفجر يعني كان مكتوم كده ومرة واحدة بقى حاجة جامدة قوي كبيرة قوي لها قوة كبيرة قوي اهي مادة فجرة دي بتحسسك بالمعنى ده بقى فاجر لانه تعدى الحدود قوي لانه ربنا كان حايل بينه وبين الذنوب قوي وهو كسر ده كله علشان خاطر الذنب ده والمخالفة دي والمعصية دي فصار فاجر كلا ان كتاب الفجار لفي سجين يطلع العمل انت تتسجن في الارض في شهواتك مش عارف تقوم خالص بلا من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته السجن ده وكتابك فوق برضه مسجون لا في سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين هذه الحكمة الرابعة قالوا الحكمة الخامسة ربنا قال إيه إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه قالوا عشان يحصل غربلة للأعمال العمل كل شوية بيترفع رفع سنوي علشان يميز طيب من خبيث فيا ترى هيبقى الصاعد الكلم الطيب والعمل الصالح ولا شيء آخر طيب تعالوا نجاوب على سؤال محاضرتنا كيف سيرفع عملك اتفقنا على كام حاجة عملية اتكلمنا على اكتر من معنى في معاني الحكمة وخدنا عليها واجبات عملية انا بقى عايز اخد واجبات قلبية يترفع العمل وانا جوه ازاي النبي صلى الله عليه وسلم اختار من الاعمال الصالحة كلها لاحظوا المعنى الصيام قال فاحب ان يرفع عملي وانا صائم ايش معنى اول ملاحظة يبقى العمل هيترفع في النهار مش في الليل صح النبي بيقول وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم هو مش هيبقى صائم بالليل يبقى العمل هيترفع بالنهار معنى كده ان انت تهتم بنهار شعبان قوي طب والليل ما هو الليل من أصلح ليله أصلح الله له نهاره مش يعني خلاص يبقى انت هتشتغل في النهار وتنام في الليل لا بالعكس وجاي معانا في نهار الصيف اللي هو أطول والليل اللي هو أقصر عشان يبقى عملك في الليل تصلي لك ركعتين وتقول ذكرك وتقول أذكار نومك زي ما اتكلمنا وتتهيأ للنهار لأنه ده وقت رفع العمل ده أول حاجة المعنى الثاني لما نتدبر الصيام إيش معنى اختار الصيام قالوا لأنه العبادة الوحيدة اللي تستحوذ الوقت كله من الفجر لغاية المغرب انت صايم يبقى انت بتعمل ايه متعبد لله سبحانه وتعالى دلوقتي انت صايم كل ثانية انت بتعديها وانت صايم مأجور عليها لانك مقيم على طاعة عشان كده مزية الصيام ان الصيام في شعبان النبي صلى الله عليه وسلم كما تعرفون كان يصوم شعبان كله يعني اغلبه كان يصوم شعبان الا قليلا فعايزك بقى ايه اسبوع صيام مثلا تصوم لك من السبت لغاية الجمعة ومثلا تفطر الجمعة صوم يوم وافطر يوم صوم يومين وافطر يوم يبقى عشرين يوم النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان إلا قليلا كلمة قليل معناه انه ما يوصلش للنص معنى كده النبي صلى الله عليه وسلم بيصوم 16 يوم 17 لا لا 20 25 كتير جدا فيبقى غالب حالك الصيام في شعبان طيب خلونا نجيب الأحوال كلها واحد مريض أو عنده قاطع ما ما يقدرش يصوم سفيان الثوري كان يقول لا أصوم يمنعني القرآن ما أعرفش أصوم لو صمت أبقى ما بعملش حاجة في اليوم أنام ولا أذكر ولا أشتغل ولا أتعلم حاله كده عشان كده أنا عايز أفكر معاك طب صيام إيه تاني علشان خاطر يرفع عملي وأنا أنا عايز يبقى إيه النبي صلى الله عليه وسلم قال يرفع عملي وأنا صائم أنا بقى يرفع عملي وأنا إيه لو ما كانش صيام أحب أن يرفع عملي وأنا تائب فجدد توبتك كل يوم وفي كل نهار يترفع عملي وقلبي تايب منكسر حاسس بمدى جرمي والله يا رب أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي والله يا رب حاسس قد ايه بتفريطي وتقصيري في جنبك والله يا رب تعبت من الذنوب والمعاصي والمخالفة بس ضعيف بس ذليل بس محتاج لك فيا رب باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب يا رب طهرني ونقني من الذنوب والخطايا والآثام كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس يا رب اغسلني يا رب من خطاياي بالماء والثلج والبرد تبلو استغفر جدد توبتك حتى يرفع عملك وأنت تائب قال الحسن إن الرجل يذنب الذنب فلا ينساه وما يزال متخوفا منه حتى يدخله هذا الذنب الجنة خوفك وجلك من الذنب ده وتجديدك للتوبة عليه يمكن يكون ده سبب دخولك الجنة وقال أحمد بن عاصم هذه غنيمة باردة أصلح ما بقي من عمرك يغفر لك ما مضى من ذنبك فعليك بتجديد التوبة يبقى واحد كيف سيرفع عملي وأنا تائب اتنين يرفع عملي وأنا ذاكر قلنا كذا حاجة في المعاني الذكر قلنا التسبيح والتهليل والتحميد والجلوس في مجالس الذكر و معنى رائع ابن القيم بيذكره في طريق الهجرتين بيقول إن من علامات القبول إن العبد أول ما يفتح عينيه بعد النوم أن يوفق لسانه للذكر فمعنى هذا أن قلبه بات يقظانا ليس غافل إنما نمت عليه آخر حاجة بتنام عليها آخر حاجة نايم عليها وانت قاعد بتفكر في هموم الدنيا واللي حصل طول النهار والليل والمعاصي والذنوب واللي شاف له واحدة وقاعد بيحلم بيها وال... بلاوي السود لا لا لا لا آخر حاجة تنام عليها ذكره فيبقى آخر حالك قبل أن ترفع روحك ثم ترد بالذكر فابن القيم بيقول لو لقيته في الموضع ده بيذكر اعرف ان الراجل ده قلبه ليس بغافل عن الله يبقى ايه اللي هيحصل اعمل كل عمل بذكر بيقول ابن القيم برضو ان الذكر يرفع العمل فالجهاد بذكر افضل من غيره الصيام بذكر افضل من غيره فالقيام مع كثرة التسبيح والتهليل افضل من غيره ومع كثرة الدعاء والتضرع افضل من غيره وانت قاعد لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله استغفر الله استغفر الله وانت قاعد بتسمع الدرس واقف في لسانك ليه لغاية ما يوفق العبد انه لسانه يلهج وفكره ممكن يكون مركز في حاجة تانية يبقى انت قاعد بتقرأ كتاب المفروض تبقى مركز قوي ولسانك شغال سبحان الله الحمد لله ولا. مشايخنا الكبار كلهم تلاقيهم كده شيخ ابن باز كان لا يرفع لقمة إلا بتسبيحة ولا ينزلها إلا بتحميدة كل من رآه يعرف عنه ذلك ليه سبحان الله الحمد لله سبحان الله الحمد لله عشان كده بقى الشيخ ابن باز هو ده الذاكرين الله كثيرا والذاكرات عايزك أسهل حاجة أسهل عبادة في الدنيا مش أكتر من أن أنت بتحرك لسانك أنا مع عبدي ما تحركت بي شفتاه يبقى معك سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله سبحان الله استغفر الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم لسانك على طول ليلهج بذكر الله أحب أن يرفع عملي وأنا ذاكر ثلاثة أحب أن يرفع عملي وأنا شاكر شاكر للنعمة عارف شعور احساس بالنعمة ده يعمل معاك حاجتين حياء وحب انا انا تديني النعمة دي يا رب والله انا يا نهار ابيض وفي الاخر خالص انا بفكر في غيرك وفي الاخر خالص انا مشغول بغيرك وفي الاخر خالص انا بذنب وفي الاخر خالص انا بعصي وفي الاخر خالص انا غافل عنك فتستحي يا رب ارحم من لا راحم له سواك عبدك الفقير ببابك فلا تطرده عن جنابك فتستحي منه وفي شعور تاني بقى لما يصطفيك بنعمة والنعمة دي كان نفسك فيها قوي فبتحب انه يكون لك كده فالمعنى ده لما الواحد يحس بمعنى جميل ويبقى حابب قوي النعمة اللي ربنا أكرمه بيها دي يرى في النعمة ربه فيزداد حبا له أنا كنت بقول لما تشوف زوجتك اللي ربنا من عليك بيها وإذا نظر إليها سرته ويستمتع بجمالها لا ترى جمالها جمالها ده ممكن ربنا سبحانه وتعالى يحول بينك وبين الإحساس ده يصرف قلبك تشوفها زي القرد ولا كأن في حاجة وممكن بعد كده هي عادية مش مشكلة بس انت شايفها قمر ايه ده ايه ال... ليه ده النعمة دي القلب كده ساعتها ما تنشغلش باللي قدامك ما تنشغلش بهذا الجمال انما انشغل باللي انعم بيها ليك فتزداد حبا له لما تستشعر النعمة مش صورة النعمة دي صورة النعمة إنما من وراها رب أنعم بها عليك وأكرمك بها لأنه الأكرم فتزداد حبا له المفروض بقى أنت كده هي متزوقة لك وعاملة لك ومش عارفة إيه وإيه وإيه فأنت بتحبها هي ما تطلعش خيبان هي في الأول وفي الآخر بشر وفي الأول وفي الآخر الأصل فيه النقصان والعيب إنما اضبط بقى الحتة دي حبه هو أكتر فاهمها نفس الحاجات بقى كل ما يسدي عليك بنعمة كده يبقى حقها حاجتين حياء وشكر وحياء وحب ماشي فعشان كده أحب أن يرفع عملي وأنا شاكر غير جاحد محب متودد لله دي تبقى رقم كام أول حاجة تائب ذاكر شاكر متحبب إلى الله تعرف تتحبب له قل له أنا ما انفعش ما هو ده ما يتحبش ده يتحب في إيه يتحب في قلبه الغافل ولا يتحب في عمله القاصر يتحب في إيه قل له اقبلني على ما بيا هو أنا صح غير صالح بس بكرمك وبرك فتودد له وانت ماشي وانت ساجد وانت بينك وبينه في خلوة وانت داخل تنام والدنيا ليل والدنيا ظلام تودد له قل له حبني اللهم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا ودود يا من تتودد إلى عبادك الصالحين من علي بودك إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا ياه لو اترفع عملك وهو بيحبك ياه أصلك لو حبيته يبقى هو حبك يحبهم ويحبونه هو بيحب قبلك يا رب حبنا يا رب يا رب حبنا يا رب يا رب قلوبنا مشتاقة يا رب يا رب قلوبنا مشتاقة للقرب منك يا رب قلوبنا مشتاقة الجرعة من حنانك يا رب يا رب قلوبنا محتاجة لذة القرب محتاجة رضاك يا رب حبنا يا رب أحب أن يرفع عملي وأنا متودد له أحب أن يرفع عملي وأنا على صفتي صفتي إيه؟ عبد ذليل خاضع منكسر نفسي يترفع عملي وأنا ساجد في أي صلاة بصليها في النهار نفسي يترفع عملي وانا رافع ايديا ليه وبأناجيه وانا منكسر حاسس هو مين وانا مين ابن القيم بيقول معنى مهم قوي بيقول مين هو العبد الفقير ده يقول الفقر ما معناه ألا تجد لنفسك شيئا كلامه بالضبط حقيقة الفقر ألا تكون لنفسك أنت شغال لمين قول لي أنت شغال لمين هتصلي الصلاة دي لمين لله لله ولا عشان يديك كذا أو كذا من اللي أنت طمعان فيه أنت بتتصدق الصدقة ليه عشان انت بتحبه ولا علشان يكفيك شر حاجة ولا عشان انت عملت لك بلوى سودة خايف تتعاقب عليها انت بتعمل اي عمل صالح الشغلانة دي الدعوة دي اي عمل شغال علشان يقال عشان الناس ولا شغال ليه العبد الفقير ألا تكون لنفسك مش بتاع نفسك خالص ولا يكون لها منك شيء ومفيش حاجة اسمها حظ نفس لو واحد أغضبك تحلم عشان أنت عبد تعرف أن لك رب حليم تقول يا رب أحلم عليه عشان تمن علي بحلمك واحد أساء إليك فتعفو عنه أصل اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني هو المعنى كده كن ذليلا منكسرا ليرفع عملك وأنت منكسر بين يدي يرفع عملي وأنا تائب يرفع عملي وأنا ذاكر يرفع عملي وأنا شاكر يرفع عملي وأنا متحبب يرفع عملي وأنا منكسر بين يدي يا رب يا رب بارك لنا في شعبان يا رب ترفع أعمالنا إليك مقبولة غير مردودة يا رب ترفع أعمالنا ونحن على ما تحب منا وترضاه يا رب من علينا في هذه الأيام المباركات بحسن العمل الصالح الذي يدنينا منك يا رب فنكون عندك من المقربين فالروح والريحان وجنة النعيم يا رب تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا ربنا يا ربنا يا ربنا أحبنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اروي عطش قلوبنا بحنانك يا ربنا يا ربنا يا ربنا اجعل لنا منك ودا يا رب عدمت قلوبا تتعلق بسواك عدمنا خواطر تسر بغيرك يا رب لا تجعل في قلوبنا حبا إلا لك ولا تعلقا إلا بك يا رب يا رب يا رب اجعلنا من عبادك الصالحين اجعلنا من عبادك المحبوبين يا رب يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فأصلح يا رب قلوبنا وأصلح لنا أعمالنا وأصلح لنا أمورنا ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين عبيدك بفنائك مساكينك ببابك محبوك مرجوك مؤملوك ببابك فلا تطردهم يا رب عن جنابك فلا تطردهم يا رب عن جنابك يا رب رفعنا أيدينا إليك وهي ملوثة بالخطايا والذنوب والمعاصي وليس لنا رب سواك يغفر وليس لنا رب سواك يعفو وليس لنا رب سواك يتوب علينا فيا رب اغفر وارحم واعف عما تعلم واهدنا وتكرم أنت سبحانك الأعز الأكرم اللهم آتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم